السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد هنبدأ الليلة يا إخواني في الله هنبدأ الليلة نتكلم عن عام الحزن عن العام اللي اجتمع فيه كل الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحدك يا رسول الله لوحدك هتقف لمدة سنة كاملة بدون نصير بدون حبيب لوحدك يا رسول الله هتفضل سنة كاملة قريش كلها كل طاقتها موحدة من أجل إيذائك ومن أجل طردك ومن أجل إثنائك عن رسالتك اللي ربنا كلفك بيها لوحدك يا رسول الله زي ما بدأت من عشر سنين وكنت واحد على وجه الأرض هترجع تاني أصحابك من كتر التعذيب اللي هم فيه جزء منهم هيبقى في مكة مش قادر يعمل حاجة وجزء في الحبشة وانت هتقف لوحدك تواجه مكة لوحدك يا رسول الله يبدأ عام الحزن أول حدث في عام الحزن وأول الأحزان موت أبو طالب عم الرسول اللي رباه في حضنه من هو عنده 8 سنين نصير الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أبو طالب من الشعب وعنده 80 سنة 80 سنة محطم صحيا مفاصله متيبسة من التعب ومن الإرهاق 80 سنة آخر ثلاث سنين فيهم كل ورق الشجر بعد ست شهور من الخروج من الشعب يموت أبو طالب يموت أبو طالب بعد 10 سنين كفاح مع النبي عليه الصلاة والسلام ليه ربنا يخلي أبو طالب يموت دلوقتي لو كان أبو طالب فضل لغاية ما النبي ينتصر كان الناس قالوا ان النبي انتصر بسلطان بشر انما النبي ما ينفعش ينتصر الا بسلطان الله ليه يموت ابو طالب وخديجه الوقت يا رب ليه خديجه كانت سنده جوه البيت وابو طالب سنده بره البيت عشان الرسول ما يبقاش له اي سند غيرك يا رب عشان الرسول ما يبقاش له اي مواساه غيرك يا رب تموت خديجة عشان ما يبقاش له حبيب غيرك ويموت ابو طالب عشان ما يبقاش له نصير غيرك عشان ما يبقاش في قلبه غيرك عشان التمكين خلاص التمكين قرب يا محمد يا ابن عبد الله الرسول يسمع ان ابو طالب بيموت يروح له يروح له والنبي خلاص قلبه هيتفطر يا عما يا عما قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند الله يوم القيامة يوم القيامة يا عمي يوم القيامة انت عديت لي ايه هتعمل ايه في حر القيامة هتعمل ايه في عطش القيامة هتعمل ايه تحت التراب هتعمل ايه ساعة العرض على الله هتعمل ايه يقول له لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك لاقررت بتعيرك هتدفن تحت التراب يولع بقبرك وتقول تعيرك قريش قريش هتنفعك بايه الناس يا ما ضيعوا الناس يجي ابو جهل بسرعه ويجي صناديق قريش اول ما يسمعوا انه بيموت والرسول عنده يقولوا له موت على مله عبد المطلب انت هتسيب مله عبد المطلب مرعوبين احسن ابو طالب لو اسلم بني هاشم كلهم هيسلمهم واخر كلمه يقولها بل على مله عبد المطلب ويموت كافر النبي راح يزور ابن اليهودي قبل ما يموت وراح يزور عمه قبل ما يموت ابن اليهودي اسلم وعمه ما اسلمش ده قدر بقى من عند الله اللي يملك القلوب ربنا مش محمد محمد عبد لا يملك القلوب صلى الله على النبي محمد يخرج وهو في قمه الحزن لا استغفرن لك ما لم انهى عنك ازاي يا جماعه ازاي ابو طالب يموت كافر بعد ما كل ورق الشجر عشان الاسلام بعد ما من نصرته للنبي كان بينيم اولاده مكان النبي عشان لو اتقتل لو اتعرض لمحاوله قتل اولاده اللي اتقتلوا ازاي يموت كافر بعد ما حمى النبي الحمايه الرهيبه دي ونصره بماله ومركزه ازاي بعد العشر سنين دول يموت كافر عارفين ليه اول حاجه عشان كلمه لولا ان تعيرني قريش الناس الناس هتعمل لك ايه ياما ناس ضاع دينها بسبب منظري واعتباري ووجهتي ومركزي تاني حاجه بسبب ابو جهل اللي كان مصاحبه صحبه السوء ضيعت ابو طالب الصحبه السوء خلت مصير ابو طالب في الاخر في ضحضاح من النار بركه نار في جهنم تغلي منها دماغه يسيل مخه على رجليه والعياذ بالله خلته يلبس نعلين من نار في جهنم لدرجه ان هو بيغلي كما يغلي بيغلي المرجل بالقمقم زي الميه اللي بتغلي دمه بيغلي وجسمه بيغلي والنار من حواليه بتغلي ليه عشان الناس تعرف ان الصحبه السوء يا جماعه دي قضيه مصير اصحابك واصحابك دي قضيه مصير دي قضيه جنه او نار دي قضيه انت عايزه ربنا ولا مش عايزه ربنا قضيه الصحبه ابو طالب يضيع يتدمر ينتهي مصيره بسبب صحبه السوء والناس هتقول عليا ايه والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما نالت قريش مني شيئا حتى مات ابو طالب يموت ابو طالب عميد بني هاشم وتن... وتنقلب صورة قريش وتطلع مخالب قريش وتتحول قريش لوحش رهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر قرار بطرد فوري لمحمد بن عبد الله من مكة بره مكة طب اروح بيتي اجيب دبة لا طب يجيب اكل من بيته لا طب يجيب مال من بيته لا فورا في عز الاحزان وفي عز موت الاحبه بره يطلع بره رسول الله والعياذ بالله من صناديد قريش يطرد محمد بن عبد الله ويقف الرسول وهو خارج من مكه يبص لمكه الاوثان ملياها والصحابه بيتعذبوا اشد تعذيب يبص لمكه وربنا بيتعصي فيها في كل شارع يبص لمكه وهو عا- حاسس انه ممكن ما يرجعلهاش تاني وياخد الرسول القرار خلاص الرسول ايقن ان مكه مش هي البلد اللي هتنصر الاسلام اهل مكه مش هم اللي هيشيلوا الدين اللي اذوه وعذبوه مش هم اللي هينصروا الدين في الارض الطريق يبدو ان لسه طويل يا محمد يا ابن عبد الله لازم في بلد تانية هي اللي تشيل الدين يا ترى البلد دي مين وياخد قرار رهيب اليم على قلبه ان مكه خلاص لازم يشوف بلد تانية الرسول ما وقفش حياته على مكه يا اللي واقفين حياتكم على باب واحد بو افتح مليون باب حاول عشان توصل لطموحاتك في دين الله سبحانه وتعالى وياخد الرسول القرار فورا على الطائف الطائف تاني بلد في المركز بعد مكة في جزيرة العرب وياخد القرار يا رسول الله انت معكش دبة تشيلك مش مشكلة يا رسول الله الجوع ما يهمنيش يا رسول الله الحر مش مشكلة يا رسول الله الطريق الموحش يصمم رسول الله ويطلع في رحلة من الرحلات التاريخية اللي بنت الاسلام في الارض كل حجر في طريق الطائف شهد على انه وطئه برجليه في صحبة شمس الصحراء الحارقة وهو رايح وهو جاي كل شجرة في الطريق استظل تحتها شهد على الرحلة الرهيبة دي يطلع رسول الله 90 كيلو متر 90 كيلو متر لحد الطائف لوحده معهوش غير زيد بن حارثة يعني في صحابة يا جماعة عملوا اللي الأمة كلها الوقت ما تعرفش تعمله مين فينا يقدر يصحب النبي في الرحلة دي مين النبي يطلع في أول يونيو ميلاديا أول يونيو عز الحر الرهيب تعرفوا حر مكة لما كنا في العمرة اللي فاتت واحد صاحبنا خرج من الحرم حافي على رخام الحرم رجليه اتحرقت يطلع الرسول في شوال وخديجة لسه ميتة في رمضان مفيش تراجع مفيش استسلام مفيش توقف لأي سبب من الأسباب يطلع الرسول ايه القوة دي ايه الثبات ده ياخد الخبطة الرهيبة بتاعت الطرد ويكمل ويطلع على الطائف متخيلين الألم اللي كانت في طريق الطائف ألم جسمه هو لوحده والجوع والعطش والحر الرهيب لما قلت لأحد أساتذتنا في السعودية عايزين نعمل رحلة من من مكة للطائف نمشي أو نركب أتوبيسات بس من غير تكييف نحس الرسول عمل ايه قال يبقى عايزين 20 اتوبيس ورانا ينقلوا اللي هي اللي هيسرقوا اللي هيقعوا من طولهم في الرحله الرهيبه ده ايه الرسول اتحمل قد ايه الالام النفسيه هو مطرود من بيت الله الحرام الرسول كل قبيله يقابلها وهو ماشي يدعوها الى الله تخيلي انك انت نازله اتقالك ان كل معصيه تشوفيها لازم تكلمي اللي بتعملها ايه المجهود الرهيب ده ايه القوه دي وهو في الحاله دي عنده قدره انه يتكلم لسه عن ربنا ويدعو الى الله الله اكبر جبل جبل يا محمد يا ابن عبد الله جبل يا رسول الله جبل ما بتتهزش ما بتقعش ابدا عليك الصلاة والسلام يا فخرنا انك رسولنا يا عزنا انك رسولنا ازاي طلعنا ضعفاء بعدك كده يا حبيب الله الرسول لما عرض على نفسه على كل القبائل اللي في الطريق عملوا ايه ولا قبيلة وافقت ولا قبيلة ومع ذلك يدعو اللي بعدها ترفض يدعو اللي بعدها ايه ده ده انت لو كلمت واحد في الدين كلمة وكسفك تبدأ ت- طول اليوم ما انتش قادر تشوف قدامك الرسول عليه الصلاة والسلام اخيرا يوصل الطائف بعد رحلة التسعين كيلو في الحر القاتل في شمس يونيو بتاع صحراء الجزيرة العربية يوصل الطائف اول ما يوصل يروح للرؤساء بتوعهم يبدأ يكلمهم اول رئيس من رؤسائهم يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله وربنا ملقاش غيرك ولا ايه روح شوف حد غيري يروح لواحد تاني يقول له انا ما اكلمكش اصلا ليه ان كنت نبيا فانت اعظم من ان اكلمك وان كنت كاذبا فانت اقل من ان اكلمك يروح لواحد تالت يقسم بالله ان هو كاذب ويقول له شق اشق كسوة الكعبة لو انت كنت صادق تسعة ايام يلف على بيت بيت على نادي نادي على مكان مكان على كل مكان في الطائف كل يوم يطردوه ويأذوه ويرفضوه وكل يوم يقول بكرة بكرة هتفرج بكرة هتتحل بكرة ربنا هيبعت الفرج بكرة هتشرق شمس الدين هنا في الطائف وكل يوم تتقفل اكتر اكتر اكتر لغاية ما بعد تسعة ايام مش عارفين يعملوا معاه ايه مالكش حل يا محمد يا ابن عبد الله غير ان احنا نرميك بالطائف مخطوب عشان تمشي يلموا الأطفال والشباب السفيه والعبيد ويجروا ورا الرسول عليه الصلاة والسلام في مشهد يخلده التاريخ رسول الله في الصحراء بيسعى وقبيلة طائف ثقيف وراه بيحدفوه بالحجارة ويرضخوه بالطوب وكل اللي على قلب النبي يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون متخيلة مشاعره كذا كيلو متر في هذه المطاردة الرهيبة في الصحراء متخيلة آلام النبي عليه الصلاة والسلام مهما تخيلنا عمرنا ما هنحس اللي كان في قلبه ناحيتهم واللي حصل في قلبه قصاد الخروج بالطريقة دي ويزيد الألم يزيد الألم لما يحصل الموقف ده قدام اتنين من صناديد قريش اللي طردوه أصلا واللي أذوه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ياه هيروحوا يقولوا في مكة ومكة هتزيد ومكة هتستأسد على الصحابة أكتر ياه على الألم اللي قابله النبي وربنا يحنن عبد من العبيد في الطريق بتاع الطائف اسمه عداس يجيب للنبي قطف عنب ويقعده تحت الشجرة النبي يجي ياكل يثني على الله ويقول بسم الله عداس يقول له يقول له هذا كلام لم اسمعه هنا الكلام ده محدش بيقوله هنا يقول له من اين انت يقول له من نينوى من بلد اسمها نينوى يقول له بلد اخي يونس يقول له وما اعرفك بيونس انت تعرف يونس منين يقول له انه نبي وانا نبي يقول له انت نبي يق... يك... ينكب عداس على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوس في رجليه رجلين النبي اللي لسه من شويه كانت بتتزقل بالطوب رجلين النبي اللي مليانه دم من ال... من الرضخ بالحجاره لما النبي يستحمل ضرب رجليه بالحجاره عشان الدعوه ربنا يبعت له اللي يبوس رجليه لما يرفع ايده لربنا ربنا يخلي الميه تتشق من بين صوابعه والحصى يسبح في ايديه يا كرامات الدعاء في طريق الدعوه يا سلام على عطاءات ربنا للدعاء المكان بتاع عداس يا جماعه الوقت عشان عربية تطلعه محتاجين عربية امريكاني مش عربية عادية النبي طلع المكان الوعر ده ازاي وفي وسط كل ده وهو راجع ما يسيبش قبيلة لو يدعوها ما يسيبش واحد الا ما يدعوه عداس النبي دعاه في وسط ده يا رسول الله في وسط اللي انت فيه يا حبيب الله الرسول الوقت يا جماعة في اشد موقف مر عليه في حياته احنا الوقت في اشد لحظة في ال 23 سنة كلها احنا الوقت في اسود لحظة لما السيدة عائشة شافت نزيف النبي يوم احد والجراح اللي ما بت... النزيف ما بيقفش فيها قالت له هل مر عليك يوم اشد من احد السيده عائشه قالت ما فيش اشد من كده يا جماعه لما الصحابه سئلوا اشد يوم على النبي كان ايه قالوا يوم ما حاولوا يقتلوه في الكعبه السيده عائشه قالت يوم احد النبي قال لا أشد يوم إني لقيت من قومك يا عائشة يا ما شفت منهم وكان أشد من ما لقيت ويحكي يوم الطائف يعني يوم ما حاولوا يقتلوك يا رسول الله ويوم ما أذوك ويوم ما نزفت دمك مش أشد عندك من يوم ما كذبوا وكانوا هيروحوا جهنم يا رسول الله أنت عندك إنقاذ الناس من النار أحب إليك من كل العذاب اللي أنت فيه ويمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يدي ظهره للطائف بألم رهيب بجراح نفسية رهيبة جوع رهيب ونزيف قلبه اشد من نزيف رجليه ويرفع ايده لربنا ويجأر يصرخ يستغيث يرفع ايده ويقول له اللهم اني اشكو اليك اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله الرسول يقف يقف يصرخ يقول له يا رب الى من تكلني واقف تحت شمس الدو بالصخر واقف وسط جبال موحشه الى من تكلني سيبني لمين الى من تكلني انا ماليش غيرك الى من تكلني على بابك يا رب على بابك لاخر لحظه في عمري الى من تكلني من يجبر كسر قلب غيرك الى من تكلني لو ما فرجتش من عندك مش هتفرج لو ما فتحتش من عندك مش هتفتح انت رب المستضعفين المستضعفين لهم من غيرك المنكسرين لهم من غيرك المظلومين لهم من كان غيرك اللي اتظلم من ده واتشتم من ده واترمى بالحجارة من ده مين ينصره غيرك ويقف الرسول يدعي وبعد كده يكمل الطريق خمسة كيلو متر ما هوش عارف هو رايح فين ما هوش عارف هو ماشي ازاي لم يستفق من كتر الألم والهم بعد خمسة كيلو عند قرن الثعالب اللي بقت ميقات للحجاج الوقتي بعد خمسة كيلو يفوق على جبريل وهو متنزل ومعاه ملك الجبال بيقول له يا رسول الله إن شئت إجابة الدعاء بقى اللي من شوية إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أمسحهم لك الوقت أفرمهم لك الوقت أطحنهم الرسول عليه السلام يقول له لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله الرسول كان كل همه انت اليوم اللي هتطلع فيه انت مسلم اليوم اللي انت هتطلعي فيه مسلمة ومؤمنة بالله لو انت مكانه الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له اطحنهم امسحهم اخشبين اطبق عليهم جبال الدنيا كلها ولكن رسول الله الرحمة للعالمين يكمل الطريق رسول الله ويجي الليل يقف الرسول برجليه الدامية اللي بتنزف يقف يصلي بين اذن ربنا قيام ليل ما بيقفش مفيش حاجة بتوقفه جبل جبل يا محمد جبل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقف يصلي ورجليه بتنزف وصوته جواه حزن رهيب يشق الصخر ويعدي جن جايين من نصيبين من شمال الشمال فوق الشام والعراق جايين يسمعوا القرآن يسلمهم ينزل القرآن يبشر النبي تعبك ما راحش هدر يا محمد يا محمد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا مين اللي صرفهم مين اللي خد بقلوبهم مين اللي جابهم من النصيبين في الشمال لغاية الطائف مين إليك اشمعنى ليك انت انت تستاهل يا محمد عشان قلبك عشان همك عشان صدقك نفرا اشمعنى نفر نفر يعني يصلحوا للنفير للجهاد يعني أجمد جن أحسن جن أكتر جن لهم قبول وسط الجن دايما ربنا بيجيب لدينه أحسن ناس الناس نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه الحضور ده للاحتفالات يعني الملائكة ما كانتش سايباك يا محمد انت مش شايف الملائكة حواليك بس ما كانتش سايباك فلما حضروا المشهد الرهيب ده قالوا انصتوا انصتوا المشركين قالوا الغوا فيه فكفروا انما الجن قالوا انصتوا فامنوا فلما قضي قضي يعني كان قضاء وقدر كان موضوع مترتب ربنا كان مرتب اللقاء ده هو يا جماعه من فوق سبع سماوات ربنا بيرتب لدينه فلما قضي ولوا ولوا دي زي قول الله لنولينك قبلة ولوا يعني بقى لهم قبلة بقى لهم وجهة القرآن خلى لهم هدف خلى لهم هم القرآن حولهم لأصحاب رسالة في الحياة منظر النبي بنزيف رجليه بصوته بكلام ربنا حولهم لأصحاب قضية في الدنيا يلا قاعدين تسمعوا عن النبي ولسه ما تحولتوش لأصحاب رسالة ولوا إلى قومهم منذرين يا محمد يا محمد انت ما تعرفش الفتح هيجي منين هاجر أرادت الفتح في مكان وجه الفتح في مكان تاني أرادته بين الصفا والمروة سعد بين الصفا والمروة والفتح جه في زمزم جنبهم هاجر سعد في زمان والفتح جه في زمان تاني السبع أشواط بعد ما قعدت وحطت إيدها على خدها نزل الفتح هاجر سعد ورا سبب والفتح جه بسبب تاني كانت بتدور على حد يسقيها ربنا يفجر لها زمزم هاجر كانت أمنيتها تسقي ابنها ربنا سأل أمة كلها من زمزم ما تعرفش يا محمد انت كنت عايز الانس وربنا اختار الجن كنت عايز الطائف وربنا اختار المدينة يا محمد اشتغل وملكش دعوة اشتغلوا يا امة محمد ملكوش دعوة الفتح جاي جاي النهاردة يا محمد اول يوم تنتشر الدعوة وسط الجن النهاردة الدعوة دخلت بكادر جديد ومجال جديد وعالم جديد يا محمد يا جماعة انا كان نفسي يبقى معايا المصحف الوقتي اوريكم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن اخر صفحة في سورة الاحقاف الصف اللي نزلت في عام الحزن سواد الصفحة دي اخر صفحة دي اسود فترة مرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام انا عايزك الوقت تمسك المصحف وتقلب الصفحة ايه ده ده صورة محمد ده الرسول هاجر ده الرسول انتصر في بدر ده المسلمين بقى لهم دولة طب اقلب الصورة اللي بعدها قال لا ده صورة الفتح ده الرسول بقى واقف على ابواب مكة ده صلح الحديبية جه ده الدعوة انتشرت ده الفتح جه بعد كده اقلب الصفحة قال لا لا لا ده صورة الحجرات ده عامل وفود ده القبائل جاية من كل مكان عشان تسلم طب اقلب كمان الصورة ياه ده صورة قاف اللي نزلت في عام الحزن تاني طب يا رب رجعتنا ليه لعام الحزن اوعوا تنسوا اوعوا تنسوا بعد الفتوحات دي كلها البداية كانت ايه وسبب الفتح كان ايه الثبات اللي انتوا فيه هو سبب الفتح كله يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع يكمل الرحلة 90 كيلو راجع يعني 180 كيلو مشاهم في الصحراء يرجع ما هوش عارف يدخل مكة خرج مطرود مطرود من هنا ومطرود من هنا يقعد في غار لحد ما يجي يقعد في غار لحد ما يجي لحد ما مشرك من المشركين يوافق انه يدخل في جواره الرسول عزيز النفس عليه الصلاة والسلام قاعد في غار في جبل مش عارف يدخل احسن يقتلوه لغاية ما المطعم ابن عدي يوافق انه يدخل في جواره ويدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك في مكة واقعي انسان واقعي عليه الصلاة والسلام ربانية رهيبة وواقعية واخذ بالاسباب رهيب عليه الصلاة والسلام ويدخل الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة تخيلوا تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف علينا رجع من الطائف في شهر يوليو شهر المصايف لو بدأ ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف على دبي رجع من الطائف على شرم رجع من الطائف على شاطئ اسكندرية هيعمل ايه هيقول دول اللي خرجوا من اصلابهم هم دول اللي عملت كل ده عشانهم تخيلوا منظر الصحابة والنبي داخل في المنظر ده والارهاق ده وتقطع قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام مش مش داري ان ربنا بيرتب له اعظم رحلة الوقت بقى جايزة ليه على الرحلة دي رحلة في السبع سماوات رحلة الاسراء والمعراج يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الاذى لا يتوقف الاذى يزيد الاذى يزيد قوي قوي قوي لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام جوه بيته انا عايزك تعيش معايا في احداث عام الحزن الاحزان اللي تراكمت على النبي جوه بيته تخيل ان النبي يجي يخرج من بيته يلاقي الدم والاوساخ والروث بتاع البهائم على باب البيت تخيل ان النبي قاعد في بيته جاي ياكل يدخلوا عليه يفتحوا الباب ويرموا امعاء الشاه جوه الطعام ويضحكوا ويطلعوا يجروا للدرجه دي النبي هان عليهم لدرجه انهم يكسروا عليه باب بيته يدخلوا وهو بيصلي يرموا عليه امعاء شاه ويرجعوا تاني والنبي يخرج يمسك الامعاء يقول اي جوار هذا ليه ربنا ساب النبي يتعمل فيه كده عارفين ليه عشان كل حاجه حصلت في نبي من الانبياء يبقى حصلت في النبي هو كمان يبقى النبي شاف كل اللي مر بالانبياء ازاي مش لوط اقتحموا عليه بيته وقال لهم هؤلاء بناتي قالوا له لا احنا عايزين ضيوفك ايه الهوان ده وهو بيزق الباب وهم بيزقوا ايه ده النبي مر بنفس التجربه هوت لما اقتحموا عليه بيته مش لوط طردوه والنبي طردوه للطائف مش ابراهيم كانوا هيموتوه ويقتلوه بالحرق والنبي حاولوا يقتلوه زي ما هنشوف الوقت مش سيدنا نوح خلوا الاطفال يرموه بالحجاره والنبي وهو خارج من الطائف الاطفال رموه بالحجاره مش يوسف اتسجن والنبي في الشعب اتسجن مش شعيب تقاسم الرهط بتوع قومه انهم يقتلوه والنبي تقاسمه في شعب ابي طالب انهم يقتلوه لو ما سل... لازم يسلموا بني عبد المطلب عشان يقتلوه مر بكل شيء عليه الصلاه والسلام بقى ما هوش عارف يمشي في الشارع النبي بقى اي ايذاء باي طريقه باي صوره في اي وقت وفي اي مكان ممكن يحصل فيه بقى عرض مستباح عليه الصلاه والسلام وينزل قول الله لا اقسم بهذا البلد مكة اللي ابراهيم بناها عشانك يا محمد عشان انت هتطلع فيها تبقى رحمة للعالمين وانت حل بهذا البلد وانت مستحل اللي عايز يعمل فيك حاجة بيعملها اللي عايز يمد ايده عليك بيمد ايده عليك مفيش دية لاي حد يجرحك ولا يأذيك في الشارع بقى في الشارع النبي يمشي يجي واحد يجيب تراب يحطه على راسه ويضحك الناس يروح لام كلثوم تشيل التراب وتبكي يقول لها لا تبكي يا بني ان الله مانع اباكي بقى يجي عقبه بن ابي معيط والنبي في الشارع يقوم باصق في وشه ويشتمه باقذع الالفاظ يجي واحد يمسك عظمه يفتته قدام النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا محمد يا محمد اتزعم ان الله يبعث هذا الرسول عليه السلام حتى في الشارع اوذي في الحرم في الحرم محاوله جماعيه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام واقف يصلي عند عند المقام يجي عقبه بن ابي معيط يمسك الثوب ويقوم لفه حوالين رقبه النبي وشادت بسرعه شادت بكل قوه يجذب بكل عنف النبي من كتر المفاجاه ما لحقش يعمل حاجه بدا يتخنق عليه الصلاه والسلام اغمى عليه وجب لركبتيه يقع النبي عليه الصلاه والسلام على الارض يقعدوا يصيحوا كلهم ويجرم هذا يشقه وهذا يركله وهذا يتلقاه اللي يدي بالايد واللي يركل الرسول واللي يتلقى الضربه بضربه ثانيه للرسول عليه الصلاه والسلام ويجري ابو بكر يجري ابو بكر في الموقف الرهيب ده هو بيبكي يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله يجري ابو بكر ويشيل النبي من ضبعه النبي كان مغمى عليه يشيله من كتافه من ظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويسحبه يمسكوا ابو بكر يتلموا عليه يضربوه بالنعال لغايه ما يخلوا وشه وظهره كلهم دم شعر ابو بكر كان اللي يحطه في ايده بعدها يطلع معاه شعر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر اول ما فق اول سؤال ساله ماذا فعل رسول الله رسول الله عمل ايه المذهل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما فاق رجع يصلي تاني عليه الصلاة والسلام ايه الثبات ده يا رسول الله ايه القوة دي ايه الاستمرار ده مفيش حاجة بتوقفه في لحظة يطرد من مكة يطلع على الطائف مفيش حاجة بتوقفه عليه الصلاة والسلام الرسول بذل مجهود كان محتاج 230 سنة مش 23 سنة ما كانش بينام عليه الصلاة والسلام بعد كده بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة ابو جهل يقول لهم حد يروح يجيب بسرعة الامعاء بتاعه الجمل اللي اتبح امبارح سلة جزور يروح عقبة يجي يقذفها على النبي ويرجع بالروث اللي فيها والدم يضحكهم ويضربوا كف بكف ويشاوروا لبعض ويضحكوا وثبت رسول الله ساجدا الكلمة اللي بهرت راوي الحديث الكلمة اللي كررها مرتين في رواية الحديث وثبت رسول الله ساجدا ولا كأن في حاجة الرسول كمل سجدته عادي صحابة شافوا المنظر راحوا قالوا لفاطمة جت شالت السلة الجزور وهي بتدعي عليهم والنبي ساجد كل السجدة دي كل المدة دي يا رسول الله كل السجود ده ما يموتوا من السجود لأن السجود ده ما فيش دين فيه سجود غيرنا علامة المؤمن في قلبه ايه تجاه الله الرسول يثبت ساجد يا رب يا رب ده انت شفت عقبه بن ابي معيط وهو رايح يجيب سلك جزور وراجع وسبته ايوه ايوه يا جماعه ربنا ساب عقبه ليه رغم ان كان يقدر يزلزله عشان ربنا يعلمنا ان لازم ده يحصل ان ده ثمن التمكين ده ثمن ان الدين يقوم اول مره امال احنا هندفع ايه عشان الدين يرجع تاني هندفع ايه عشان الخمسة مليار مسلم كافر ينقذوا من النار يا جماعه هندفع ايه ويقوم الرسول عليه السلام من السجده ما يبص لهمش ما يبص لهمش يبص للكعبه ويدعي على هؤلاء كلهم ماتوا بعد كده في قليب بدر كلهم اترموا وتعفنوا في القليب صلى الله على نبي محمد النبي عليه الصلاه والسلام ابو جهل يقول له ما اشوفكش بتصلي عند الكعبه تاني ينزل قول الله فليدعو ناديه سندعو الزبانيه هيتسحل بشوارع مكه لو كلمك تاني يا محمد ولا اقرب لك النبي وهو بيطوف اول شوط يشتموه ومعاه ابو بكر وعثمان تاني شوط يشتموه ما يردش تالت شوط يشتموه ما يردش رابع شوط يقوموا عليهم يفضلوا يضربوا فيهم يضربوا في النبي وابو بكر وعثمان اعتداء بالايدي في الحرم ليه كل ده ليه اصرار النبي على العباده في الكعبه رغم المشاكل الرهيبه اللي جت بسببها في عام الحزن اول حاجه عشان حبه الرهيب للكعبه يلي انفلونزا الخنازير خوفتكم يلي اشاعه انفلونزا الخنازير الله اعلم الله أعلم. يا جماعه يا جماعه ده الواحد يتمنى ان هو يروح يموت هناك حد طايل يا جماعه وليه كمان النبي كان بيقعد عند الكعبه عشان النبي عليه الصلاه والسلام يظهر الدين الدين لازم يظهر مهما كانت الضريبه ومهما كان الثمن الصحابه واقفين هيموتوا مش قادرين يعملوا حاجه عشان الرسول حمزه وعمر حمزه وعمر ما عادوش قادرين يعملوا حاجه من شده الجبروت اللي بقى في اهل مكه الرسول وقف الرسول بطل الرسول استمر في الدعوه الدعوة يا جماعة سورة عبس نزلت ايامها عبس وتولى بسبب النبي كان بيدعو المشركين جه ابن ام مكتوم كفيف النبي اعرض عنه نزل عتاب ربنا للنبي في القرآن النبي بيدعو لسه بيكلمهم لسه بيجتهد عليهم لسه عليك الصلاة والسلام يا حبيب الله اوذيت في الله وما يؤذى احد وأخفت في الله وما يخاف أحد أذوه أذى رهيب وما يؤذى أحد يعني زي ما أقول لك المنقبة تمشي تؤذى والمتبرجة واللي لابسة بنطلون محدش يكلمها الرسول يقول ما أوذي أحد ما أوذيت أنا شفت اللي محدش شافه واللي محدش يستحمله ولا حد يصبر عليه عليه الصلاة والسلام عامل حزن ده جانب جانب من جوانب عامل حزن يا جماعة جانب من جوانب عامل حزن حزن النبي بسبب موت ابو طالب عمه ونصيره اللي اتربى في حضنه من هو عنده 8 سنين حزن النبي عليه الصلاه والسلام لطرده لاول مره من مكه حزن النبي عليه الصلاه والسلام لوفاه خديجه وفي وسط الاحداث دي تموت خديجه يا جماعه يا خديجه خديجه يا رب خديجه تتسحب من ايدين النبي الوقت يا رب خديجة خديجة تموت قبل ما تشوف بدر او تشوف نصر او تشوف اي فتح تموت وهي عندها 65 سنة لسه خارجة من الشعب بسبب الجوع والمجاعة اللي دخلت فيها 10 سنين بتكافح مع النبي ما عادتش قادرة سقطت سقطت خديجة ماتت في رمضان بعد موت ابو طالب بثلاث ايام وفي رواية بشهر وخمس ايام تموت خديجة بعد ما وست النبي بمالها قبل البعثة وطمنته ساعة البعثة وشاركته الامه واماله بعد البعثة جعفة تموت خديجة النبي اتجوز بعدها عائشة الفتاة الصغيرة الجميلة واتجوز بعدها جويرية اللي لم يرها أحد إلا أخذت بنفسه ولكن يفضل مقام خديجة ما حدش ياخده أبدا لأول مرة يا محمد هترجع من الطائف مش هتلاقي خديجة في انتظارك لأول مرة يا محمد هيحاولوا يقتلوك في الحرم فاطمة هتجري عليك مش خديجة اللي هتلاقيها لأول مرة يا رسول الله تموت خديجة ويفضل النبي يفتكرها كل يوم عائشة تغير منها بعد ما ماتت بعد ما ماتت تقول له ما تذكر من عجوز 65 سنة حمراء الشدقين استنها وقعت هلكت في الظهر ماتت من سنين انت لسه فاكرها ازاي الرسول يغضب هي خديجة تتنسي كل يوم خديجة كانت بتودي له الطعام في الغار في غار حراء قبل البعثة وتقعد جنبه تعبد ربنا يتنسي ازاي يوم ما دخل عليها بيرتجف لما نزل له جبريل وبسكينة وبرحمة تطمنه وتقول له والله لا يخزيك الله ابدا يتنسي ازاي كل يوم وهو راجع لها مأذي وشتموه واعتدوا عليه تطمنه وتضحكوا لغاية ما يضحك وياكل يتبسم وياكل يتنسي ازاي كل يوم جعته معاه يتنسي ازاي كل يوم كلت ورق الشجر معاه في الشعب يتنسي ازاي كل يوم صبرت على المرض بعد الشعب يتنسي ازاي خديجة يا جماعة رفيقة كفاح مش مجرد زوجة خديجة رفيقة كفاح النبي وهو بيشق في الصخر عشان الدين يتحفر له طريق خديجة جزء من تاريخ الاسلام ورحمة من اعظم رحمات ربنا على النبي اول واحدة قالت له رسول الله اول واحدة صلت معاه اول واحدة قالت لا اله الا الله اول واحدة صبرت معاه خديجة اتحفر ذكرها في قلب رسول الله ازاي يتنسي حب خديجة وحنان خديجة وايمان خديجة وعقل خديجة الرسول عليه الصلاة والسلام تموت خديجة وتفضل في قلبه بعد سنين تدخل هالة بنت خويلد اخت خديجة يسمع الرسول صوتها يرتجف يرتاع ليه عشان سمع صوت فكروا بخديجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذبح الشاه يوزعها على حبايب خديجة يقولوا له يا رسول الله يقول لهم اني احب حبيبها الرسول فضل يحبها حب رهيب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تموت السيدة خديجة وقبل ما تموت لما عائشة قالت قد أبدلك الله خيرا منها الرسول ما اسكتلهاش اوعي تتكلمي كلمة على خديجة لا انت ولا غيرك ولا الدنيا كلها عند ربنا ولا عندي يجوا مقام خديجة والله ما أبدلني الله خيرا منها الرسول يكلم عائشة كده نبع الحنان المتفجر يكلم عائشة كده عشان خديجة آمنت بي إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس فكلها كل يوم وقفت معاه عائشة تقول له اما خلق الله على الارض امرأة غير خديجة عائشة ما قدتش قادرة تستحمل وخديجة ماتت ما قبلش كلمة عليها بعد 13 سنة من موتها وقبل ما تموت يقول لها ان ربنا بيبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيت لانها فتحت بيتها للنبي بيت لانها كانت اول بيت مسلم بيت لانها وفرت للنبي بيت دعوة عظيم بيت من قصب القصب اللؤلؤ اللي من جوه مجوف باشكال ومن بره مرصع بجواهر ليه ليه وكلمة قصب في اللغة بتيجي مع السبق حاز قصب السبق لانها سبقت نساء العالمين الرسول يكرمها يقول ليس عليها مثل خديجة مفيش حد على الارض زي خديجة امرأة من الاربعة اللي كملوا ربنا يرسل لها السلام مع جبريل لانها سلمت حياة النبي من المنغصات لا صخب فيه لان الصخب بسبب ان المرأة اغضبت جوزها عمرها ما زعلته عليه الصلاة والسلام ولا نصب لانها عمرها ما تعبته ريحته كانت بتطلع الجبل تجيب له الاكل عشان هو ما يتعبش عليه الصلاة والسلام تموت خديجة رحمك الله يا حبيبة رسول الله رحمك الله يا حبيبة احب خلق الله الى الله رضي الله عنك وارضاك يا خديجة يا ام المؤمنين كنت سند جوه البيت من النهاردة ما عادش هيبقى ليك حبيب زي خديجة في الدنيا يا رسول الله غير ربنا سبحانه وتعالى عشان خلاص الفرج جاي وعشان رحلة المعرج قربت لازم قلبك ما عادش يبقى فيه بشر يا رسول الله السم عامل حزن ليه حزن الرسول على موت ابو طالب حزن الرسول على الاذى اللي حصل له حزن الرسول على الطرد من مكة حزن الرسول على اللي حصل من الطائف حزن الرسول على موت خديجة حزن الرسول ان كل ابواب الدعوة اتقفلت حزن الرسول ان ما عادش في حد بيسمع له في مكة حزن الرسول ان بناته بناته بيتعذبوا قدامه الاب بيحب انه يبقى حماية لبناته المرة دي فاطمة هي اللي بتشيل سلة الجزور عنه وام كلثوم هي اللي بتشيل التراب عنه وزينب جوزها لسه مشرك مش راضي يسلم ورقية تيجي من هجرة الحبشة تلاقي النبي بيتأذى قدامها حزن الرسول عشان التعذيب الرهيب اللي حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التعذيب الخطير اللي حصل ل- لاصحاب النبي اصحابه خلاص يا جماعه كان في الوقت ده ما حدش يقدر يعيش في مكه الا في جوار مشرك الرسول شايفهم ومش قادر يعمل لهم حاجه ابو بكر يدخل في جوار ابن الدغنه مشرك لما يصمم على الصلاه في الكعبه وقدام بيته ابن الدغنه يقول له لا انزع جواري انا ما اقدرش احميك انت بتعمل مخاطره رهيبه ابو بكر ينزع جواره ويردوا عليه يدخل الكعبه يصلي يجيبوا التراب يحطوه عليه يقعد يصرخ ويقول ما احلمك يا رب ما احلمك يا رب ما احلمك يا رب إذ- عثمان بن مظعون يرجع من هجرة الحبشة يدخل في جوار الوليد بن المغيرة يشوف الصحابة بيتعذبوا يقول لا انا مش هرضى غير بجوار الله يقف في وسط الكعبة يقول اني رددت جوار الوليد بن المغيرة يقوموا يفضلوا يضربوه لغاية ما عينيه تخضر عينيه تتلف عينيه تبوظ رضي الله عنه يجي الوليد يقول له قد كنت في عز وحصانة انت كنت في عز ايه اللي جابك لكده يقول له جوار الله اعز انا في جوار من هو اعز منك يقول له طب ارجع لجواري يقول له لا جوار الله اولى ويصمموا الصحابه وتنزل سوره الغاشيه تنزل سوره الغاشيه تصور معاناه الصحابه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه زي ما المشركين اشتغلوا اشغال شقه في تعذيب الصحابه هيشتغلوا اشغال شقه في جهنم تصلى نارا حاميه زي ما كووهم هيتكووا تسقى من عين انيه زي ما عطشوهم هيعطشوا ليس لهم طعام الا من ضريع زي ما اكلوهم وراء الشجر هيجوعوا حزن النبي حزن النبي في عام الحزن عشان تمزق الصحابه جزء في الحبشه وجزء في مكه وجزء في جزيره العرب مستني الفرج احزان يا رسول الله احزان جامده قوي يا حبيب الله عدت عليك احزان عظيمه قوي يا رسول الله 12 شهر من الحزن المتواصل 12 شهر من العذاب والاذى استحملهم النبي مقابل ايه مقابل ايه يا امه محمد ايه الثمن الصحابه ما كانش الدين بالنسبه لهم صل- صلاه وصوم الصحابه كان الدين بالنسبه لهم ثمن ودمهم مين يبايع رسول الله لو جه الوقت يبايعنا مين يعاهد رسول الله انه هيمشي على طريقه عرفتوا يعني ايه سنه النبي يا امه محمد سنة النبي معناها انك انت تأثر الجلابية وانك انت تطول دقنك يا حبيبي ما كانش حد غلب ما كانش حد تعب سنة النبي ان دمك يتنزف زي ما دم النبي نزف سنة النبي انك تصرف مالك زي ما النبي صرف سنة النبي انك تتعذب عشان الناس يوصل لها الدين زي ما النبي تعذب سنة النبي انك تستحمل زي ما النبي استحمل عرفتوا يعني ايه اهل السنة اهل السنة مش اهل الدقن والجلابية وان كانوا دول من السنة ولكن السنة ان همك يبقى هم النبي وجهدك يبقى جهد النبي عليه الصلاة والسلام عامل حزن عامل حزن اتملأ احزان كتير قوي عليك يا رسول الله حزنك على صحابتك وحزنك على خديجة وحزنك على ابو طالب سند الدعوة وحزنك انه مات كافر وحزنك على الاذى اللي بقى بتتأذى بيه في الشوارع يا رسول الله وحزنك على محاولة اغتيالك في الكعبة وحزنك على بناتك واحوالهم ويأبى الله إن عام الحزن يخلص من غير ما يحوله في حياة النبي لعام الفرح يأبى الله إن عام الحزن يخلص من غير ما يحصل حدث خطير يغسل قلب النبي يغسل هموم النبي يحول أحزان النبي الأفراح هتطلع يا محمد أبشر هتطلع سبع سماوات في احتفال كوني بمقامك عند الله كأن ربنا بيقول له يا محمد لو أهل الأرض أهنوك أهل السماء هيكرموك يا محمد لو أهل الأرض ما عرفوش قدرك أهل السماء هيعظموا قدرك يا محمد لو أهل الأرض أذوك شوف مقامك عند أهل السماء إيه يا محمد لو كل البشر عدوك اطلع شوف ملائكة السبع سماوات بيحبوك قد إيه ومقامك عندهم قد إيه يا محمد لو كل البشر أهنوك اطلع تعالى شوف الأنبياء في السماوات السبعة شوف اللي صبروا على اللي أنت صبرت عليه رفعتهم قد إيه يا محمد لو كل البشر عدوك تعالى هتصلي بإيمان بكل الأنبياء عشان تشوف مقامك إيه يا محمد لو كل البشر ظلموك تعالى هتعرف مقامك عند الله إيه اطلع اطلع يا محمد عشان تشوف الجنة اللي عدتها ليك أنت وأصحابك اطلع يا محمد عشان تشوف الجنة اللي عدتها للي مشي على طريقك اطلع يا محمد عشان تشوف نهر الكوثر اللي هتسقي منه أمتك يوم القيامة اطلع يا محمد عشان تشوف لو أصحابك مشردين في الأرض ملكهم في الآخرة قد إيه مش أنت يا محمد عملت كل ده عشاني أنا هطلعك سبع سماوات لغاية عرشي عشان تعرف مقامك عندي قد إيه بكرة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة يا إخواني بإذن الله بكرة مع التكريم الكوني لرسول الله بكرة مع الرحلة اللي كرم رسول الله فيها على مستوى الكون كله عشان ربنا يوري الكون كله فضل رسول الله قد ايه بكرة ان شاء الله مع الاسراء والمعراج بكرة مع فانك باعيننا ليه ليه ربنا طلعه سبع سماوات عشان الكلمة اللي اخترناها عنوان وشعار لدرس الليلة ولحياتنا وثبت رسول الله ساجدا فضل ينزل لربنا ربنا طلعه الامام احمد قالوله قالوا له كم بيننا وبين العرش قال لهم سجدة واحدة سجدة السجود اللي سجده النبي في عام الحزن الثبات اللي ثبته على السجود في عام الحزن اترفع به لعرش الله سبحانه وتعالى المرة الجاية بإذن الله مع رحلة الإسراء والمعراج المرة دي كانت رحلة الطائف المرة دي رحلة الإسراء والمعراج المرة دي 90 كيلو متر عذاب وحر و- وأذى وطرد و- المرة الجاية رحلة تكريم كونية يا جماعة هنشوف المرة الجاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا هنشوف المرة الجاية الإسراء والمعراج أنا مش عارف أوصيكم بإيه خلاص احنا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن انا عايز اوصيكم يا اخواني يعني احنا بدأنا كده بقالنا كده حوالي 40 دقيقة اهو اول حاجة ما تبطلوش صلاة على رسول الله انا عايزك تفتكري حادثة الطائف دي طول الليلة ده ايه وتفضلي تصلي عليه وفي جلسة الضحى ده ايه تفضلي تصلي عليه وانت قاعدة تفتكري عذابه في حادثة الطائف الحاجة التانية يا جماعة القمر خلاص مقرب يا اخوانا انا لو كنا في غير رمضان كنت قلت لكم صيام 13 و14 و15 طب اللي ما طلعوش زكاة دول هيعملوا ايه يا اللي ما طلعتوش الزكاة يا اللي دهبك عدى النصاب ولسه لغاية دلوقتي ما طلعتش عليه زكاة هتعملوا ايه يمثل لمن لم يط... لمن لم يخرج زكاة ماله يوم القيامة ماله شجاعا اقرع إيه، تعبان ممكن يثب على اللي راكب فرس اقرع من كتر السم اللي في جسمه الجلد بتاعه اتشال واتسلخ فيأخذ بالهزمتيه يجي عليك اللي ما دفعتش الزكاة يحط أنيابه في رقبتك زي ما الأسد يحط أنيابه في رقبة فرسته فيأخذ بالهزمتيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا فلوسك اللي ما رضتش تطلع لا ده فلوس ربنا أنا فلوس ربنا اللي ما رضتش تخرج حق ربنا منها يا اللي لسه ما خرجتيش زكاة ذهبك وهو عدى النصاب يا اللي لسه ما خرجتش زكاة مالك يلا يا جماعة يلا يا أمة محمد يلا زكاة أموالكم وما تنسوش أرحمكم الفقراء اوعوا انتوا بتطلعوا الزكاة تنسوا قرايبكم الفقراء يا جماعة ده الغني لو ماشي في الشارع وحد اداله فلوس هياخدها يا ريت الواحد معاه ملايين والله العظيم يغني قرايبه ويغني جيرانه ويغني كل اللي لهم حق عليه يا جماعة ما تنسوش قرايبكم ما تنسوش الزكاة أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اعتق رقابنا ليلة من النار اللهم احينا على سنة النبي اللهم اجعلنا من جندك في الأرض اللهم انصر بنا الإسلام اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعك أن ينتصر ولكتابك أن يحكم يا رب يا رب اجعل هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبكرة إن شاء الله مع الإسراء والمعرج جزاكم الله خير
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى